بسم الله الرحمن الرحيم احنا لسه في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس وقرينا لغاية الإصحاح الرابع لغاية دلوقتي احنا لقينا إن الرسالة دي وبرضه الرسالة التانية إلى أهل كورنثوس وزي برضه الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي إن هي ما بتتكلمش عن عقائد قوي لكن هي بتعالج مشاكل في المجتمعات المسيحية الأولى فهو كان بيتكلم على ان في خلافات وبيقولوا ان في ناس متحزبين لبولس ولابولس ولصفا وللمسيح وقلنا بعض العلماء بيقولوا ان انا للمسيح دي معناها ايه ناس اللي هم الناصريين او النصارى اللي هم اتباع يسوع الناصري اللي يعني من اصل يهودي واصبحوا مسيحيين اتباع للمسيح والعباره اللي هي في ال... في الاصحاح الاول عدد 13 ام باسم بولس اعتمدتم ده إشارة إلى إن أنتم معتمدين باسم المسيح مش باسم حد من اللي انتوا امنتم على ايده وان بولس وابولس وغيره دول مجرد وسائط وصلوا لكم الايمان لكن انتوا مش مؤمنين بيهم او هم مش الاساس يعني في برضه الحته بتاعت ايه ان بولس لا يتكلم بحكمه لئلا يتعطل صليب المسيح وبيقولوا ان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله واما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله يعني ايه هو بيقسم الناس لهالكين وبيقسم الناس لمخلصين فانت يا اما مخلص هتدخل الجنه يا اما هالك هتدخل النار وكلمه الصليب قلنا ان معناها الدعوه ان المسيح يسوع صلب ومات وقام من الاموات الدعوه الخاصه بالمسيح المصلوب فهو بيقول ولكننا نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة لليهود عثرة علشان اليهود ما بيؤمنوش ان المسيح المفروض يقتل ويموت والكلام ده كله ولليونانيين جهالة لان انت بتقدم له المسيح مش على انه مفكر او شخص تاخد منه تعاليم تقية وفلسفة وحاجات زي كده انت بتقدم له المسيح على ان انت بس تؤمن بيه كشخص اتصلب ومات وامن الاموات فموضوع لا يتطلب اي فكرة او اي عقل فهي بالنسبة لهم قضية مبنية على الجهالة ليس فيه اي نوع من انواع الفكر وموضوع اختار الله جهال العالم وبينسب لله الجهل والضعف والكلام ده كله طيب وبعدين موضوع في الاصحاح الثاني العدد اثنين لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا ان هي دي ايه قضيته كلها في الموضوع وان كلامه وكراسته لم يكونا بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوه وفي الاخر ايه طول الاصحاح ده بيتكلم على موضوع ان الموضوع ليس موضوع عقلاني وان انا هقول لك كلام يقنعك لكن الموضوع ده انت ايه تقتنع بيه بالروح وبيقول ان احنا بنتكلم باقوال لا لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات ولكن الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لان عنده جهاله فهو عكس الموضوع بيقول كان الانسان ده مخلوق انه لا يقبل الامور الالهيه انه في جهاله يعني لكن ايه لازم يقبل الامور دي بالروح ولا يقدر ان يعرفه لانه انما يحكم فيه روحيا طيب وبعدين بقى في الاصحاح الثالث بدأ أيضا يتكلم مرة أخرى عن الانشقاقات وبدأ يقول إيه الحتة اللي الخاصة بإن بولس هو اللي وضع الأساس وإن ما ينفعش يكون أساسين يا إما الأساس اللي بناه بولس يا إما أساس تاني وبعدين الأساس اللي بناه بولس أنت بقى تبني عليه براحتك والبناء اللي انت هتبنيه فوق الاساس بتاع بتاع بولس ده يا اما هيكون زي الذهب والفضه والاحجار الكريمه يا اما هيكون زي الخشب والاعشاب والتبن ولا مش عارف هو قال ايه ايه اساس ضعيف يعني ما ملوش اي اساس مستقيم
اه بس انا عاوز أط... اه يا اما ذهب وفضه وحجاره كريمه يا اما خشب وعشب وقش وبعدين بيقول ايه في 3 13 فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لان اليوم سيبينه لانه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد كل واحد ما هو اذا بقي عمل ايه اه ان بقي عمل احد قد بناه عليه فسياخذه آه، أجرة إن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار يعني هو بيقول كل الناس هتعدي في النار اللي هيعدي بأعماله هياخد أج- أجرتها اللي النار هتاكل أعماله هو في الآخر هيخلص ولكن كما بنار يعني كأن واحد إيه هربان من حريقة يعني وبيتكلم على ان ايه ان هم هيكل الله وروح الله يسكن فيهم فما يصحش ان هم ايه ينجسوا او يفسدوا هذا الهيكل وفي الاخر الصح الثالث بيقول ايه واما انتم فللمسيح والمسيح لله فواضح ان النص ده ايه بيبطل الوهيه المسيح وبيوضح ان الله اللي هو الاب هو اعظم من المسيح وان المسيح ادنى منه وليس باله مساو له تمام طيب الاصحاح الرابع رسل المسيح الاصحاح ده ما فيهوش كلام مفيد كتير لكن ايه احنا ن- نعدي عليه كده نقراه يعني هكذا فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله سرائر الله موضوع و- ووكلاء سرائر الله المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده على انه دليل على ان في اسرار الهيه اللي هي اسرار الكنيسه السبعه وان خدام المسيح او الرسل هم وكلاء سرائر او اسرار الله طبعا هو المقصود في هذا النص مش اسرار الكنيسه يعني ايه اسرار الكنيسه المسيح بيقول ان في مثلا سر الزيجه وسر مسحه المرضى وسر الاعتراف والتوبة وسر الكهنوت وأسرار تانية معاهم تمام أنا كنت كاتب ال- ال- نبص كده نقرأ ال- أسرار الكنيسة السبعة دول عبارة عن إيه أهو أسرار الكنيسة السبعة المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والأفخارستية ومسحة المرضى والزيجة والكهنوت دول السبعة تمام المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والأفخارستية ومسحة المرضى والزيجة والكهنوت المعمودية دي هي اللي ايه بيعمدوهم بمية علشان يآمن الميرون بيمسحوه بزيت علشان يثبت الروح القدس جواه التوبة والاعتراف ان انت لما تذنب تروح للكاهن تعترف له بذنبك وتتوب فهو يغفر لك خطاياك او يحلك من خطيتك الافخارستية اللي هو القداس الالهي ان هم بيجيبوا القربانة المخبوزة دي وبيجيبوا شراب مشروب ال- الكرم أو نتاج الكرم الخمرة يعني ويصلوا عليها فتتحول إلى لحم ودم المسيح ويأكلوها وإيه يكونوا شركاء الطبيعة الإلهية مسحة المرضى يعني لما يكون واحد مريض يدهنوا جسمه بزيت ويصلوا عليه فيشفى من هذا المرض الزيجة ان اتنين يتزوجوا ويكون ما بينهم ايه رباط مقدس والكهنوت هو ان انسان عادي تحل عليه مواهب الروح القدس فيقدر يعمل هذه الاسرار بيقال ان المواضيع دي سر مش علشان احنا ما نعرفهاش لكن بسبب ان العمل الالهي العمل الالهي في هذه الاشياء السبعه سر خفي عننا ما نعرفش الكيفيه اللي الله عز وجل بينفذ بيها الامور السبعه دي تمام فهي علشان كده سر لكن معروف المعموديه بتتعمل ازاي والميرون بي- بيترشموا ازاي والتوبه والاعتراف والافخارستيه كل الكلام ده ك إيه، طقوس بتعمل في الكنيسه احنا عارفين ازاي بتتعمل مش سر ولا حاجه لكن السر هو ازاي ربنا بيتدخل ويطبق او بيعمل فعلا الحكم ده هو تمام ثانيه واحده طيب فهو في النص اللي احنا بنقرا فيه ده أربعة واحد هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله أو وكلاء أسرار الله المسيحيين بيقولوا نقطة أول حاجة بيستشهدوا بيها من النص ده إن مش أي حد يقدر يمارس أسرار الكنيسة السبعة دول لازم يكونوا خدام المسيح أو رسل المسيح ناس زي بولس وبرنابا وهكذا الناس دول بيسلموا للي بعديهم ويسلموا للي بعديهم جيل عن جيل تمام لكن مش اي حد يجي من الشارع ويقدر ي- يعمل هذه الاسرار تاني شيء وكلاء سرائر الله او اسرار الله ده دليل ان هم بعينهم اللي يحملوا هذه الاسرار ويقدروا يعملوها مش اي حد يعني لكن هو المفهوم الصحيح لهذا النص ملوش علاقه باسرار الكنيسه السبعه لكن هو له علاقه بالسر اللي اتكلم عنه بولس في الاصحاح الثاني اللي هو ايه اللي هو بيقول في 2 سبعة بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا السر اللي هو عبارة عن ايه تدبير الخلاص بالفداء بالمسيح يسوع هو ده المقصود احنا كخدام المسيح نعرف السر ده واحنا اللي بننشره ما بين الناس واحنا اللي بنعلمه للناس فاحنا وكلاء اسرار الله الخاصه بتدبير الفداء وهذه المعتقدات اللي احنا بننشرها تمام لكن هو ملوش علاقه باسرار الكنيسه السبعه هو بيقول ثم يسال في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا واما انا فاقل شيء عندي ان يحكم في منكم او من يوم بشر بل لست احكم في نفسي ايضا فاني لست اشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا ولكن الذي يحكم في هو الرب من الاخر بنقدر نستشف من النصوص دي ان بولس كشخص يقال عنه انه من خدام المسيح او رسل المسيح واضح ان في ناس كانت بتشكك فيه واضح ان في ناس ما كانتش بتقبله واضح ان في ناس كانت عايزه تحاكمه او تساله انت جبت الكلام ده منين او المعتقدات دي منين او مين علمها لك او حاجات زي كده فهو كان محل شك فهو علشان كده بيقول ايه واما انا فاقل شيء عندي ان يحكم في منكم او من يوم بشر بل لست احكم في نفسي ايضا فاني لست اشعر بشيء في ذاتي ولكني ولكنني لست بذلك مبررا ولكن الذي يحكم في هو الرب اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت يعني ايه خلوا بقى ما تحكموش انتوا عليا ولا تقولوا الكلام ده غلط والكلام ده صح ليه بقى حتى ياتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله يعني ايه سي- ما حدش يحكم عليا ومحدش يقول انا غلط ولا انا صح لغايه ما يجي المسيح مره تانية اللي هو ايه يوم القيامه وقتها تعرفوا مين الصح ومين الغلط وفعلا احنا وقتها هنعرف مين الصح ومين الغلط وبولس غالبا ايه سيكون في اتون النار حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ جهنم يعني هم بيوصفوه بكده فهذا ايها الاخوه حولت آه، حولته تشبيها الى نفسي والى ابولس من اجلكم لكي تت- لكي تتعلموا فينا ان لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب كي لا ينتخ كي لا ينتفخ احد لاجل الواحد على الاخر لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ يعني في واضح ان في ناس كانت بتقول احنا احسن واحنا مش احسن ومش عارف مين وحاجات زي كده فمن الاخر بيقول لهم تواضعوا كده انكم قد شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا وليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم فاني ارى ان الله ابرزنا نحن الرسل اخرين كاننا محكوم علينا بالموت لاننا صرنا منظرا للعالم وللملائكه وللناس مش مهم النصوص دي معناها ايه لكن هو الخلاصه ان في ناس كانوا بيقللوا من شأنهم او بي بيفتخروا عليهم ويتكبروا عليهم حاجات زي كده يعني نحن جهال من أجل المسيح وأما أنتم فحكماء في المسيح نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة ونتعب عاملين بأيدينا نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل عمال يقول بقى احنا قاسينا قد ايه من اجل الدعوه يعني يفترى علينا فنعظ صرنا كاقذار العالم ووسخ كل شيء الى الان ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا بل كأولادي الأحباء أنذركم لأنه وإن كان لكم ربوات في المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي واضح ان ده نوع من انواع التواضع يعني لذلك ارسلت اليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والامين في الرب الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما اعلم في كل مكان في كل كنيسه فانتفخ قوم كاني لست اتيا اليكم ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة ماذا تريدون أبي عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع واضح إن هم كانوا عاملين مشاكل كتير فهو كان بيقول لهم إيه الناس اللي فاكرين إن أنا مش هاجي لهم تاني دول ومبسوطين وفرحانين لا أنا هاجي عاوزين أجيب عصايا ولا أجيب محبة يعني لموا نفسيكم يعني طيب اصحاح ملوش اي لازمه الحقيقه غير مفهوم يا اما ترجمه الفان دايك وحشه لكن هو ما بي ما بيتوضحش فيه يعني معلومات مهمه الاصحاح الخامس موقف الكنيسه من من من احد يخطئ خمسة واحد بيقول ايه اه ماشي يسمع مطلقا ان بينكم زنا يعني ايه يسمع مطلقا ان بينكم زنا يعني الموضوع ده انتشر وبقى ايه شيء معروف محدش يقدر ينكره وزنا هكذا لا يسمى بين الامم يعني الامم الوثنيين ما بيعملوش نوع الزنا ده حتى ان تكون للانسان امراه ابيه يعني شخص بيزني مع زوجه ابيه افانتم منتفخون يعني انتوا فرحانين قوي ومبسوطين ومتكبرين وانتوا واقعين في المصايب دي وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل يعني المفروض تعيطوا على نف... تعيطوا على نفسيكم علشان ربنا يزيح عنكم المجرم ده فاني انا كاني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا يعني انا كاني موجود انا بقول لكم الحكم ولما تيجوا تنفذوه كاني موجود تنفذوه باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم وروحي مجتمعون مع قوه ربنا يسوع المسيح ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع يعني ايه يسلم لهلا... يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد ده الفكرة اللي بيقسم الكون ثلاث طبقات ربنا والملائكة والكائنات السماوية فوق واحنا عايشين على الارض وبعدين الطبقه اللي تحت دي او الاندر وورلد العالم السفلي ده اللي فيه الشيطان بيحكم فيه وده اللي فيه الاشرار وده اللي فيه اجساد الموتى وايه الدنيا وحشه والشيطان هو اللي بيحكم فيها ودنيا الشر والظلام والكلام ده كله فهو المقصود ان الشخص ده هيقتل وينزل ايه في العالم السفلي ده عند الاموات حيث ايه مكان الشيطان هو اللي بيحكم العالم السفلي ده لكن موته ده هو هيؤدي الى ايه ان روحه تخلص في يوم الرب يعني هو عمل ذنب معين كفارة الذنب انه يموت فبالتالي هو ايه يوم القيامة هيخلص مش هيتحاسب على الذنب ده فواضح كأن بولس بيدينا فكرة ان في بعض الذنوب والمعاصي قد تؤدي الى ان الانسان لا يخلص يعني ايه يعني هو امن بالرب يسوع واتعمد وبق- وبقى مسيحي لكن ممكن يرتكب ذنب يؤدي الى انه ما يخلصش يوم مجيء المسيح او يوم القيامه فيدخل النار طيب احنا نعمل ايه علشان هو وقع في ذنب معين مش هيخليه يبقى من المخلصين ان تبقى في حد والحد ده تكفير للخطيه اللي هو وقع فيها زي ما احنا عندنا مفهوم مثلا ان الزاني يرجم او يجلد طيب هو اتطبق عليه الحكم في الدنيا هل هيتعاقب عليه مرة أخرى يوم القيامة؟ لا مش هيتطبق عليه ما دام تم تنفيذ الحد او الحكم في الدنيا فخلاص ربنا بيغفر له ويرحمه ومش هيتحاسب عليه يوم القيامه واكيد ان ايه العذاب اللي هيقع عليه في الدنيا اقل بكثير جدا من العذاب اللي كان هيعذبه في الاخره والله عز وجل بيقول انه لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد بمعنى ان لا يستطيع مخلوق ان يعذب كما سيعذبك الله عز وجل اذا عصيته وأد- وادخلك النار او يوثقك يعني ير- يربطك و تكون مقيد بقيود في النار لا يستطيع احد ان يوثقك مثل ما آه، س- سيوثقك الله عز وجل يوم القيامه اذا كنت من العاصين والعياذ بالله. فبولس هنا بيوضح فكره ان اولا إن انت ممكن تبقى مسيحي لكن انت مش ضامن كده كده الجنه. انت ممكن تقع في خطايا الخطايا دي تجعلك ان انت ما تبقاش من المخلصين تبقى من الهالكين طب احنا عاوزين نرفع عنك الخطية اللي جعلتك من الهالكين فتصبح مرة اخرى من المخلصين ففي حد او في حكم او في عقوبة توقع عليك فبالتالي ايه تخلص روحك في يوم الرب يسوع هو بقى بيقول ليس افتخاركم حسنا ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله يعني انتم مبسوطين قوي بالواد اللي بيزني بزوجة أبيه انتم مش فاهمين ان ممكن واحد فاسد في المجتمع ينشر هذا الفساد في باقي المجتمع كله فيبقى مجتمع بالكامل فاسد إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير ما علينا بأنتم فطير وخميرة و- وشغل الفطاطرية دي لكن هو المقصود إن هذا الشخص الزاني اللي زنى بزوجة أبيه هو عامل زي الخميرة اللي هتخمر الفطير كله فطهروا العجين من الخميرة دي علشان ما يبوظش إيه ال- العجين كله لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا تمام ده برضو إيه بيوضح عقيدة إن يعني إيه الفصح الفصح ده كان عيد من أعياد اليهود اللي هم إيه, إيه عدوا البحر في أيام إيه موسى وفرعون وربنا نجاهم من فرعون عليه لعنة الله وشق لهم البحر وعدوا فكانوا بيحتفلوا بهذا العبور وكانوا ايه بياكلوا اكلات معينه من ضمن هذه الاكلات ان هم ايه كانوا بيذبحوا حمل او بيذبحوا خروف فالمسيحيين بيعتقدوا ان المسيح لما صلب على الصليب اصبح هو الفصح اللي ذبح لاجلنا تمام إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا ده النص اللي احنا قلنا عليه ايه ان ال- العلماء بيقولوا ان هناك رسائل مفقودة لبولس ايه ان هو دي كان في رساله المفروض اه بولس كتبها لهم قبل كده وقال لهم فيها ايه لا تخالطوا الزنا طيب ثانية واحدة بس طيب هو بقى في البحث ده اللي اسمه رسائل بولس المفقودة اتكلمت فيها عن النص ده والنص التاني اللي بيتكلم عن الرسالة بتاعت لوديكيا دي هنبقى نتكلم فيها بعدين لكن هو المقصود العلماء بي- بيستدلوا ازاي النص ده بيوضح ان في رسائل لبولس مفقودة كتبت فعل ماضي إليكم في الرسالة في الرسالة بحسب اللغة اليونانية بتوضح إن ده مكان تقدروا ترجعوا له تلاقوا فيه الكلام ده ألا تخالطوا الزنا لما بعض العلماء بيقولوا إيه الرسالة اللي يقصدها بولس هي رسالة كورنثوس الأولى لكن مفيش أصلا في هذه الرسالة أي أمر بيقول فيها لا تخالطوا الزنا لأن كتبت فعل ماضي في الرسالة طيب الرسالة دي ولا رسالة سابقة لما بندور في الرسالة دي ما بنلاقيش أن لا تخالطوا الزنا تمام فهو واضح ان هي رساله سابقه وبعدين في العدد 11 بيقول واما الان فكتبت اليكم فده معناه ان هو ايه اللي هو بيشير اليه قبل كده كتبت اليكم غير اللي هو بيكتبه ايه دلوقتي يبقى دي رسالة سابقة ومفقودة وليست بين أيدينا لأن المحتوى لا تخالطه الزناة غير موجود في الرسالة دي وبعدين وأما الآن فكتبت إليكم دي بتشير إن هو بيفرق ما بين اللي هو بيكتبه دلوقتي وحاجة هو كتبها في الماضي تمام فهو بيقول كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم فهو بيقول إيه الدنيا كلها مليانة عالم زبالة فأنا مش مش قصدي ألا تخالطوا الزناة يعني الزنا اللي في العالم كله لا هو المقصود اللي في المجتمع المسيحي الناس دي تعزلوهم عنكم وما تخلطهمش واما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا يعني ايه اخا يعني اخوكم في المسيحيه هو زاني او طماع او عابد وثن او شتام او سكير او خاطف أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا فده تعملوا له إيه؟ إيه عزل عن المجتمع المسيحي لا تكلموه ولا تخلطوه ولا تاكلوا معاه لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج الناس اللي بره ملناش دعوة بيهم لكن احنا لينا إيه باللي في مجتمعنا ألستم أنتم تدينون الذين من, دا من داخل أما الذين من خارج فالله يدينهم فاعزلوا الخبيث من بينكم تمام حلو قوي يبقى هو في الاصحاح الخامس ده هو بيتكلم على مشكله الراجل اللي ايه زنى بزوجه ابيه وبيوضح ان في بعض الخطايا ممكن ايه تجعلك من الهالكين فعلشان خالص علشان خاطر ترجع مره اخرى من المخلصين لازم يوقع عليه عقوبه معينه فهم هيعملوا فيه ايه هيسلموه للشيطان لهلاك الجسد لكن علشان ايه روحه تخلص في يوم الرب وبعدين وضح ان في رساله هو كتبها قبل كده قال لهم لا تخالطوا الزناه لكن واضح ان هم ايه ما بيسمعوش الكلام فراح كاتب لهم تاني قال لهم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا فبيوصيهم مره اخرى في هذه الرساله الجديده ففي رساله كده ضايعه احنا مش عارفين ايه غير ان بولس كتب لهم فيها الا تخالطوا الزنا فواضح ان الكنيسه دي كان من ضمن مشاكلها الكبيره الزنا والاباحيه الجنسيه والح- والانحلال الخلقي فهو كتب لهم مره برضه مفيش فايده كتب لهم تاني في هذه الرساله طيب الاصحاح السادس من العيب ان تكون بين الاخوه دعاوى دعاوى بيقول في الإصحاح السادس العدد رقم واحد أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين يعني انتوا في ما بينكم وبين بعض مشاكل بتروحوا للمحاكم الوثنية وتتحاكموا فيها وليس عند القديسين اللي هم المسيحيين الكويسين العظماء اللي عندكم ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم فخلي بالك دي من ضمن النصوص اللي احنا بنوضح فيها ايه ان بولس آه، اسف المسيحيين بيستشهدوا ببعض النصوص ان المسيح سيكون ديانا يوم القيامه ديان بمعنى ايه مش ان هيقول ده داخل النار ده داخل الجنه لا انه سيكون انسان او حجه على الناس يوم القيامه فهيكون ايه سيدينهم في اليوم الاخير انه حجه عليهم الكلام ده المسيحيين بيقولوا بما ان المسيح سيدين في اليوم الاخير او سيكون ديانا فيبقى هو الاله اللي بيدين الاحياء والاموات ويدخل ده الجنه ويدخل ده النار لا في مجموعه نصوص كثيره جدا حتى في الاناجيل بيوضح ان في ايه ال- ال- اللي هي الست اللي كانت ايه في م- في مدينه نينوى آه، آسف على أيام سليمان امرأة آه، آه، سبأ دي ستدين العالم س- ثواني كده تعالى ما ندور في النصوص دي علشان نطلعها آه، ستدين آه، ستدين آه، آه، ثواني سدوم وعموره سدوم وعمورة أهو إيه، في متى عشرة تعال نبص على متى الإصحاح العاشر أهو إيه ثواني طيب ثانية واحدة طيب النصوص موجودة في متى الإصحاح ال 12 في نص في العدد إيه 40 اللي هو بيقول لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان وهو ذا أعظم من يونان ها هنا يبقى كمان رجال نينوى هيكونوا من الديانين في يوم القيامة وبعدين في العدد 42 ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا تمام يبقى إيه ده كده عندنا رجال نينوى وملكة التيمن في نص كمان ثانية واحدة على بال ما طلعه في متى 19 28 فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر يبقى كمان إيه ال 12 تلميذ هم كمان هيكونوا منين من الناس اللي هيدينوا يوم القيامة يبقى احنا لغاية دلوقتي عندنا ان ملكة اه، اه، اه، السبأ او التايمن دي ورجال نينوى وال 12 تلميذ بتوع المسيح بولس بقى بيزود عليهم ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى يعني المحاكم اللي ما بينكم في الدنيا دي أي كلام احنا هندين الناس يوم القيامة وانتم مش قادرين ايه تحاكموا بعض في الدنيا فيبقى قضية ان المسيح سيكون ديانا يوم القيامة دي مش حاجة يتفرد بيها أو يتميز بيها علشان نقول يبقى هو كده إله تمام؟ لا ده احنا عندنا رجال نينوى وملكة التيمن وعندنا التلاميذ الاثني عشر وعندنا القديسين المسيحيين بشكل عام تمام؟ هم دايما المنهج المسيحي بيعمل ايه؟ المنهج المسيحي ان مفيش نصوص واضحة وصريحة تقول بألوهية المسيح لكن هو يحاول يستنتج ألوهية المسيح من بعض الصفات اللي هو بيرى فيها إن الإله بيتصف بيها وده خيابة يعني مثلا الله عز وجل رحيم والإنسان رحيم يبقى كده الإنسان إله ده كلام فاضي لكن لا هو مش بيوصل لدرجة الخ- الخيابة دي هو بيوصل لدرجة ايه ان هو بيرى ان في بعض الصفات لا يتصف بها الا الله تمام ويقوم يقول ان المسيح بيتصف بيها يبقى هو الله فهو بيرى ان لا يوجد الا الله اللي هيدين يوم القيامه وما دام كتب في الكتاب ان المسيح سيدين يوم القيامه يبقى هو الله طيب ورجال نينوى وملكة التيمن والتلاميذ الاثني عشر وباقي القديسين يبقى اذا ده مش شيء هيتفرد به المسيح لا ده في ناس كتير هيبقوا ديانين بمعنى ان هم هيكونوا حجة على اقوامهم او على اقوام اخرى فايه بي- بهم يدخلون النار تمام المهم هو بيوضح ان في بعض الناس في مجتمع تسالونيكي ده هو كانوا بيتحاكموا لغير المؤمنين فهو بيقول لهم ازاي تتحاكموا لغير المؤمنين واحنا كقديسين مسيحيين هنكون هنكون حكام ديانين يوم القيامه الخيبه اللي انتوا فيها دي فهو بيقول ايه فان كان العالم يدان بكم افانتم غير مستاهلين للمحاكم الصغرى الستم تعلمون اننا سندين ملائكه يعني ايه سندين ملائكه المسيحيين اعتقادهم في الملائكه ان هم عندهم ارادتهم الحره وان هم ليسوا مجبولين على الطاعه ولكنهم كالانسان عندهم ايه اراده حره يقدروا يختاروا ما بين الخير والشر يقدروا يختاروا ما بين الطاعه والمعصيه المسيحيين بيعتقدوا ان الشيطان كان ملاكا وهم عندهم قضية آه آدم مخلوق من طين طب الملائكة والجن المسيحيين ما بيحبوش كلمة الجن تمام فهم عندهم إيه يا إما بني آدمين يا إما كائنات روحية طيب الكائنات الروحية دي من ضمنهم مين من ضمنهم الملائكة والشياطين والجان الجان دي أو الجن لفظة مستخدمة إيه في العهد القديم وان كان في ناس بيشتغلوا في العرافه والتنبؤ بالمستقبل كانوا بيستعينوا بالجان او الجن وان الجن دول اللي بيكونوا ملازمين لبعض الاشخاص كانوا بيبقى اسمهم توابع توابع يعني ايه تابع لشخص معين بيروح يشوف له اللي هو عاوز يشوفه ويتنبأ له وحاجات زي كده وكان في حكم في العهد القديم ان اللي ايه بي بي بيستخدم الجن ده له حكم معين غالبا يا اما بيحرق او بيرجم ولو في شخص حل فيه او لبسه جن او تابع ده بيرجم ويقتل ويموت تمام فعلشان كده كان في نص موجود في انجيل يوحنا ان اليهود قالوا للمسيح انت سامري وبك شيطان وراحوا قالوا له الآن نعلم أن بك شيطان فراح حصل إيه في الآخر جم يرجموه جم يرجموه ليه علشان هم عندهم حكم في العهد القديم ان يكون في شيطان او جن او تابع او حاجه زي كده بيحصل له ايه بيرجم تمام يبقى المسيحيين ما عندهمش قصه الجن ده هو مذكور في العهد القديم كلمه الجن لكن في العهد الجديد بنلاقي ايه شياطين او ارواح نجسه ارواح نجسه وارواح شريره وكده طيب موضوع بقى الملائكه مخلوقه من ايه والجن مخلوقه من ايه النصوص الكتابيه ما بتوضحش ده ففي نص موجود في الرساله الى العبرانيين خدامه لهيب نار لهيب نار اهو في العبرانيين واحد سبعة وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار فكأن ايه الملائكة دي مخلوقة من الرياح او كائنات روحية يعني ده المقصود وخدامه لهيب نار وان في ملائكة مخلوقة من نار وده ضد المعتقد الاسلامي، المسلمين بيعتقدوا اعتقاد واضح وصريح مبني على ايات قرانيه ومبني على احاديث نبويه شريفه صحيحه في الصحيحين ان الانسان مخلوق من طين وان الجن مخلوق من نار وان الملائكه مخلوقه من نور. تمام؟ احنا بنعتقد كمسلمين ان الانسان والجن هم فقط اللي ليهم اراده حره وان ربنا وضح لهم طريق الخير وطريق الشر ووضح لهم الطاعه ووضح لهم المعصيه وهم احرار في ان هم يختاروا ان هم يطيعوا الله او ان هم ايه يعصوه لكن الملائكه مجبولون على الطاعه كما تقول الايه الكريمه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فليس للملاك او للملك ان هو ايه اذا امر من الله بامر ان يعصيه مجبول على الطاعة ويجب عليه التنفيذ دائما تمام طيب بالنسبة للشيطان احنا قلنا ان المسيحيين بيعتقدوا ان ابليس كان ملكا عظيما من الملائكة الرؤساء ملائكة يعني هم عندهم في ملائكة وفي رؤساء ملائكة رؤساء الملائكة دول زي جبريل عليه السلام عندهم ده رئيس ملائكة يعني قائد عظيم من الملائكة وتحت إيده ملائكة تانيين بينفذوا أوامره تمام فهم بيعتقدوا ان ابليس او الشيطان كان رئيس ملائكه احنا بنؤمن ان ابليس عليه لعنه الله كان مخلوق من نار وهو ده السبب اللي جعله ايه لا يسجد لادم عليه السلام فقال في القران الكريم انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فده السبب مش زي ما النصارى الاغبياء بيقولوا ان ابليس كان ايه ما كانش عايز يسجد غير لله وقال لربنا لا انا ما اسجدش غير ليك ده فيلم هندي طبعا هم بيخترعوه ولكن السجود ايه ايه العهد القديم ما فيهوش القصه دي اصلا الم- هم بيخترعوا الكلام ده المهم ان السجود في اللغه ب- المقصود بيه انه بيميل تجاه الشخص بنوع من انواع التقدير وفي انواع كثيره من السجود تمام ف فالم- فالمذكور ايه في القران لما الله عز وجل امر الملائكه ان هم يسجدوا لادم ما كانش سجود عباده لكن كان المقصود ان هم يعطوا لادم عليه السلام التقدير والتعظيم والتوقير على انه ايه من اعظم مخلوقات الله عز وجل وانه مخلوق بيدي الله عز وجل فلذلك هذا المخلوق اكيد له قدر عظيم عند الله عز وجل غير إيه، المخلوقات الاخرى ويقال ايضا في في بعض التفاسير ان الملائكه الذين قيل لهم ان هم يسجدوا لادم عليه السلام هم الملائكه الموكلين بحفظ ادم والملازمه له زي الملاكين اللي بيكونوا ايه على اكتاف الانسان يسجلوا اعماله لو صح او غلط وحاجات زي كده لكن ليسوا الملائكه الكبار العظام امثال جبريل وميكائيل واسرافيل والملائكه دول في بعض المفسرين قالوا هذا ايه الدليل على كده يعني بعض ال- الروايات اللي بتنقل عن الصحابه وموجوده في التفاسير تمام فاحنا عندنا علم ان الشيطان او ابليس كان مخلوق من نار وهو مرضيش ان هو يسجد لادم لانه هو اعتقد ان النار افضل من الطين او الجوهر اللي هو خلق منه افضل من الجوهر اللي خلق منه ادم عليه السلام فلذلك لا ينبغي للمخلوق من نار انه يسجد للمخلوق من طين فهو وجد في هذا الامر الالهي عدم حكمه او خطا فمرضيش وتكبر يعني لذلك الله عز وجل إيه، اخبرنا في كتابه الكريم ان بامتناع ابليس للسجود عن ادم صار من الكافرين لانه استقبح الامر الالهي وحس انه لا مش انا اللي هسجد للي مخلوق من الطين انا خير منه المهم القصة دي مش موجودة في العهد القديم لكن ما لكن في بعض النصوص المسيحيين بي بيقولوا ان القصص دي بتتكلم عن سبب سقوط ابليس وانه اصبح عدوا لله ايه بقى القصة دي يقال ان ابليس كان من رؤساء الملائكه وانه تكبر وظن في نفسه قوه عظيمه لدرجه انه اعتقد انه ممكن يكون هو الاله واراد ان هو يجعل كرسيه فوق كرسي العلي اللي هو الله عز وجل ويكون هو الاله مكانه لكن طبعا الشيطان لم يستطع ان هو ايه يكون مكان الاله فطرد الإش- الشيطان او ال- او ابليس وسقط وان كان من ضمن الناس اللي بيأيدوا ابليس في دعوته وان معتقدين انه فعلا يكون الاله بعض الملائكه الاخرين فابليس له ملائكته وبعدين هم بيقال ايه من الوقت ده من وقت سقوط ابليس بقى في عداوه ما بين الله وما بين ابليس فالله له ملائكته وابليس له ملائكته ونظريه الايه الثنائيه دي ان الخير الله وملائك- وملائكته الشر ابليس وملائكته وهم عاملين ايه يحاربوا في بعض فيقال بقى في سفر الرؤيا ان في نهايه الزمان هتقوم حرب عظيمه في السماء وينتصر الله وملائكته على الشيطان وفي الاخر بيقول ايه انه صار خلاص لالهنا اهو في الرؤية 12 10 بيقول وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكى المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا فهم خلاص ايه اخيرا انتصروا على الشيطان الملقب بالمشتكي تمام انتصروا عليه خلاص في هذا الحرب العظيم آه، في هذا الحرب العظيم لو نقرا آه، النصوص من اولها في الرؤيا بيقول ايه في 12 9 من 12 7 نقرا كده من الفان دايك المتشكله وحدث وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته التنين ده المفروض اللي هو الشيطان ولم يقووا ال- التنين وملائكته ما قدروش على ايه ان هم يحاربوا جبريل او ميخائيل وملائكته ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم اللي هو مين الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان يعني دي أسماؤه هو الحية اللي ذكر في العهد القديم في سفر التكوين هو إبليس هو الشيطان الذي يضل العالم كله طرح في الأرض وطرحت معه ملائكته وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذين كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمه شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت ومن أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا تمام فده الفيلم الهندي اللي هم بيقولوه طب فين النصوص اللي هم إيه بيستدلوا بانه على ان ابليس كان ملاك عظيم وكان عاوز يقعد هو مكان الله وهكذا نطلع كده نبحث عن كلمة ايه فوق كرسي العلي لا آه ده انا بدور انا بدور فين انا عاوز في العهد القديم لا كواكب الله في اشعياء 14 13 نقرا كده من قبليها اشعياء 14 12 بيقول كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسيي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب الذين يرونك الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه وهدم مدنه الذي لم يطلق اسراه الى بيوتهم كل ملوك الامم باجمعهم اضطجعوا بالكرامه كل واحد في بيته واما انت فقد طرحت من قبرك خ- كغصن اشنع ما علينا النصوص دي غالبا لا تتكلم عن الشيطان لكن النصارى بيؤمنوا ان النصوص دي بترمز الى الشيطان في نصوص اخرى برضو مهمه هطلعها دلوقتي اهو في حزقيال 28 12 نقرا من الفال- في والفان دايك المتشكله وكان الي كلام الرب يا ابن ادم ارفع مرثاة على ملك سور وقل له خلي بالك الكلام عن ملك سور لكن هم برضو بيقولوا ده رمز للشيطان وده اللي حصل للشيطان وقل له ابن ادم ده مين؟ اسفياء ده ولا اه ايا كان وقل له هكذا قال السيد الرب انت خاتم الكمال ملان حكمه وكامل الجمال كنت في عدن جنه الله ده قصده ايه عن الحي او الشيطان يعني كل حجر كريم ستارتك عقيق احمر وياقوت اصفر وعقيق ابيض و- وز- وزبرجد وجزع ويشب وياقوت ازرق وبهرمان وزمرد وذهب ده كان جواهر اكيد أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت أنت الكروب المنبسط المظلل مين الكروب؟ ده نوع من أنواع الملائكة فعلشان كده بيقولوا الشيطان كان ملاك تمام واقمتك على جبل الله المقدس كنت بين حجاره النار تمشيت أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت فأطر- فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار قد ارتفع قلبك لبهجتك يعني انت فرحان بنفسك يعني افسدت حكمتك لاجل بهائك ساطرحك الى الارض واجعلك امام الملوك لينظروا اليك قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك فأخرج نارا من وسط من وسطك فتأكلك و- وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك فت- فتتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد تمام فيبقى في نصوص موجودة في حزقيال 28 وفي إشعياء كام
في الشهر 14 12 وفي إشعياء 14 تمام كل ده بس علشان إيه هو بيقول ألستم تعلمون أننا سن- سندين ملائكة يبقى هم بيقولوا أصلا الملائكة دي مخلوقة من رياح ومن نار ما عندهمش موضوع حتة إن الإنسان من طين والجن من نار والملائكة من نور لكن عندهم إيه هو يا إما إنسان يا إما مخلوقات روحية من ضمنهم الجنة والأرواح الشريرة ومن ضمنهم الملائكة الملائكة بيقدروا يعصوا ربنا عادي أو يطيعوا ربنا عادي ففي إيه ملائكة شريرين ووحشين من دهم من ضمنهم إبليس أو الشيطان اللي هم بيعتقدوا إن هو كان ملاك عظيم لكن بسبب إن هو تجبر وتكبر وكان عاوز يضع كرسي فوق كواكب الله ويكون هو الإله وايه فربنا اسقطه ايه وانزله الى الارض وهكذا تمام فهو بيقول ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة فبالأولى أمور هذه الحياة فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة يعني هو بيقول الموضوع مش محتاج أن انتوا تروحوا لمحاكم الوثنيين أحقر واحد في الكنيسة يحكم ما بينكم طيب نتوقف دلوقتي نبقى نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله فهو بولس بيقول من الاخر ان انتوا بتتحاكموا للوثنيين احقر واحد في الكنيسه اقيموه قاضي عليكم لتخجيلكم اقول احنا في اصحاح ستة العدد رقم خمسة لتخجيلكم اقول اهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر ان يقضي بين اخوته يعني انتوا خلاص ما فيش مسيحي فيكم عدل يعرف يحكم ما بينكم فرايحين للوثنيين تتحاكموا ده انا بقول الكلام ده ايه عشان تتكسفوا على دمكم لكن الأخ لكن الأخ يحاكم الأخ وذلك عند غير المؤمنين فالآن فيكم عيب مطلقا لأن عندكم محاكمات لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض لماذا لا تظلمون بالحري لماذا لا تسلبون بالحري لكن أنتم تظلمون وتسلبون وذلك للإخوة يعني اللي انتم بتعملوه في نفسيكم ده هو وحش وبتسلبوا بعض وبتظلموا بعض وبرضه في الآخر بتروحوا تتحاكموا عند غير المؤمنين أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله خلي بالك المقصود بالظالمين مين اللي هم الناس الوثنيين اللي بيروحوا يحكموا عندهم وغير المؤمنين اللي هم ناس ايه كفر برضه هيدخلوا النار مش هيدخلوا الجنة أو لا يرثوا ملكوت الله تمام فدي برضه هنا زي ما هو قسم الناس إيه ان هم هالكين ومخلصين فهنا برضو في إيه غير مؤمنين ومؤمنين تمام فهو بيقول ام لستم تعلمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا خلوا بالكم لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله واضح ان ال... ان كل الصفات دي كانت حاجات موجوده في المجتمعات المسيحيه اللي كان اصلهم ايه وثنيين يعني وثنيين واصبحوا مسيحيين كان عندهم زنا وعباده اوثان وفسق يعني ايه مأبونون تعالوا نطلع النص ده من الترجمات علشان نشوف المصيبة السوداء اللي بولس بيتكلم عنها دي احنا فين في كورنثوس الأولى ستة تسعة نعمل مقارنة ترجمة الحياة بتقول ايه أما تعلمون أن الظالمين لن يرثوا ملكوت الله لا تضلوا فإن ملكوت الله لن يرثه الزنا ولا عابدوا الأصنام ولا الفاسقون ولا المتخنثون ولا مضاجع الذكور ترجمة العربية المشتركة بتقول ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي اليسوعية بتقول ولا عبدة الأوثان ولا الزنا ولا المخنثون ولا اللوطيون طيب نبص على الانجيل الشريف بالمره ولا الذين يعبدون الاصنام ولا الزنا ولا العاهرون ولا الذين يمارسون الشذوذ الجنسي طيب فواضح ان كل المصايب السوداء دي كانت ايه موجوده في هذه الكنيسه او موجوده بشكل عام في المسيحيين الاوائل الذين كانوا من اصل وثني وهو في الاخر خلي بالك لما هو يقول ام لستم تعلمون ان الظالمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله يعني غير المؤمنين معناها كده مش هيدخلوا الجنه وبالتالي كل اللي عندهم المصايب السوداء دي كمان مش هيدخلوا الجنه ففي المسيحيه بقى بتقول ايه طب هو الناس دي واقعه في هذه المصايب السوداء بيزنوا او مخنثين او إيه عندهم شذوذ او بيسرقوا او بيشتموا او كذا كذا طب ده معناه انا شتمت واحد خلاص كده هدخل النار لا في بقى يقول لك عشان تخلص بقى من الموضوع ده موضوع التوبه والاعتراف فتروح ايه انت وقعت في خطيه تستلزم ان انت ما تبقاش من الذين يرثون ملكوت الله طب انا عاوز اكون من الذين يرثون ملكوت الله فاروح للناس اللي في المعتقد المسيحي هم وكلاء سرائر الله اللي هم خدام المسيح اللي هم الكهنه اللي المسيح قال لهم ايه ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء وما حللتموه على الارض يكون محلول في السماء فيحلني من خطيتي فادخل الجنه وابقى من الايه من الوارثين لملكوت الله هو هنا بيقول ايه وهكذا كان اناس منكم يعني ايه يعني كان في منكم ناس مخنثين وناس ايه عندهم شذوذ جنسي وناس بيزنوا وناس بيسرقوا وهكذا وهكذا كان اناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا يعني لما بقيتوا مسيحيين خلاص ايه الكلام ده اتشال عنكم لكن واضح انه ما زال فيهم ايه الدليل ما الواد اللي زنى بزوجة ابيه وغيره تمام يبقى واضح ان ايه برضو هم كانوا كده قبل المسيحية فلما دخلوا المسيحية تقدسوا من هذه الخطايا بمعنى ان ايه المسيحية تجب ما قبلها تمام طيب انت بقى لما ارتكبت هذه المعاصي تاني يبقى انت ستصبح من الذين ايه لا يرثون ملكوت الله لان يع- اللي يعمل الكلام ده لا يرث ملكوت الله هو بقى بيقول نص خطير جدا بيروح ايه كل الاشياء كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء الكلام ده معظم العلماء قالوا دي مقارنة بولس ما بين المنهج الوثني والمن- والمنهج المسيحي فالمسيحيين بيقولوا كل الاشياء تحل لي يعني ايه اقدر اعمل اللي انا عايزه ازني اسرق إيه اقتل اعمل اللي انا عايز اعمله مفيش اي حدود كل حاجه بتحل لي فبولس بيحط قيد هو بياخد القاعده الوثنيه زي ما هي اه فعلا كل الاشياء تحل لي مفيش حاجه اسمها حلال وحرام لكن ليس كل الاشياء توافق يعني ايه ليس كل الاشياء توافق عارف انت النظره بتاعت ال- العلمانيه اللي هي ايه, إيه احنا دوله في العرف بتاعها ان النساء تلبس الحجاب يبقى تلبس الحجاب مفيش مشاكل لكن نروح الغرب العرف عندهم ان هم يمشوا بالبكيني في الشارع يبقى مفيش مشاكل فهو المفروض ايه القاعده ان كل الاشياء تحل لي اعمل اللي انا عايزه في دنيتي ولكن ليس كل شيء أو ولكن ليس كل الاشياء توافق يعني تكون مناسبه ليا او للمجتمع اللي انا فيه فهو على حسب بقى انا اروح لمكان العادي ان هم بيشربوا خمره والامر ده مش مستنكر او مستقبح يبقى نشرب خمره عادي اروح لمكان شرب الخمر فيه حرام ولو شربت هأذم يبقى ما اشربش خمر تمام فهو ده المقصود كل الاشياء تحل لي فكأن بولس يوافق على هذه القاعده الوثنيه ان كل حاجه حلال لكن خلي بالك ليس كل الاشياء توافق يعني مش كل حاجه مناسبه ليا كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء يعني ايه لكن لا يتسلط علي شيء يعني انا عايز اشرب خمره اشرب خمره بمزاجي ولكن لا اكون عبدا لشرب الخمر يعني ما بقاش مدمن فاهم ازاي اشرب خمر لكن الخمر ما تكونش شهوه فيا غصب عني ابقى ايه إيه، ابقى نفسي اشرب خمره عايز اشرب خمره وب- واكون ضعيف امام هذه الشهوه فهو بيوضح براحتك كل حاجه بتحل ليك زي ما انت عايز لكن انت تكون سيد على نفسك لكن الشهوه دي مش هي اللي تتسلط عليك تمام ففعلا فكره شرب الخمر حرام في المسيحيه لا كل الاشياء تحل لي لكن ايه بحسب بقى العرف وبحسب هل دي شهوه هتتسلط عليا ولا لا العرف اللي احنا في مصر دلوقتي شرب الخمر حرام ولا لا حرام يبقى المفروض ما اشربش خمر طيب لو مكان كتامي كده وبتاع اقدر اشرب فيه خمر اشرب مفيش مشكله لكن شرب الخمر ما تكونش ايه شهوه متسلطه عليك انت تشرب بمزاجك لكن ما تكونش ايه لدرجه ان زي مثلا مدمن المخدرات يسرق علشان يشتري مخدرات او ي- ي- يقتل عشان يشتري مخدرات وحاجات زي كده لا ما تتسلطش عليك انت بمزاجك وانت بايه بارادتك الحره طيب مجدوا الله في أجسادكم العدد 13 من الإصحاح 6 الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك إن المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده على إن كل الأطعمة حلال برضو بمعنى ان ايه كل حاجه في الاخر زائله والى زوال فاي اكل للجوف والجوف للاكل يعني ايه كل حاجه عادي تنفع تاكلها وتنفع تشربها وفي الاخر ايه كل دي اشياء زائله والله سيبيد هذا وتلك ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد والله قد أقام الرب و- والله قد أقام الرب وس- وسيقيمنا نحن أيضا بقوته الرب ده يبقى المقصود بيه مين الرب ده المقصود بيه مين اللي هو الآب بقى هو- المسيح إذا هو بيقول والله قد أقام الرب اه الله يبقى الله ده هو الاب والرب ده هو المسيح وده دليل ان الرب مش معناها الاله اذا هو بيقول الله يقيم الرب يبقى الرب ده مش اله محتاج بقى للاله اللي هيقيمه تمام يبقى دي من ضمن النصوص اللي بتوضح ان كلمه الرب ما ما مش معناها الاله القادر لان الرب ده الله هو اللي هيقيمه الرب معناها السيد هو بيقول ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب يعني احنا اجسادنا للمسيح والرب للجسد يعني احنا لل- للمسيح والمسيح لينا يعني ده المقصود والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته الستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه حاشا فواضح ان انتوا بتزنوا فهو ايه بيقول لهم اعضاءكم مقدسه للمسيح وانتوا بقيتوا مسيحيين ومقدسه للمسيح وهكذا فما ينفعش ان انتوا تزنوا جسدكم ده للمسيح واعضاء المسيح لما تزنوا هتجعلوا اعضاء المسيح اعضاء زانيه ام لستم تعلمون ان من التصق بزانيه هو جسد واحد لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا هو مين يكون الاثنان جسدا واحدا تعالوا اما نشوف كده النص ده احنا في نص رقم كام كورنثوس الاولى ايه ستة 16 كورنثوس الاولى 6 16 هو بيقتبس ايه من التكوين 2 24 طب التكوين 2 24 بيقول ايه ادي التكوين 24 نفتحه في الفان دايك اللي عليه تشكيل بيقول لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا تمام فهو بيقول امراته دي بقى يا اما زوجه شرعيه يا اما امراه بيزني بيها تمام فهو بيقول ايه اللي بيروح يزني بقى بيكون هو والزانيه ايه يكونان جسدا واحدا واما من التصق بالرب فهو روح واحد اهربوا من الزنا كل خطيه يفعلها الانسان هي خارجه عن الجسد ده فكر ايه غنوصي ان الجسد هو مصدر الشر وان الجسد هو مصدر الخطيه وان الروح من الله فهي الحاجه الساميه ومحبوسه في الاجساد اللي هي ايه الشر والخطيه والكلام ده كله اه كل خطيه كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة من الجسد لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله يرحمكم الله فهو بيقول في الاخر انتوا كلكم لله وارواحكم مقدسه لله اجساد أج- اجسادكم مقدسه لله المقصود ان هم ايه كانوا بينجسوا اجسادهم وكانوا بيفسدوا اجسادهم بالزنا تمام طيب ننزل نصلي العشاء وبعدين نبقى نكمل بقى طيب، المفروض بقى نبدا في الاصحاح السابع بولس يجيب على أسئلة الكنيسة الزواج والطلاق سبعة واحد بيقول وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها ده دليل ان ايه ان الكنائس او آه، الاهالي كورنثوس كانوا بيبعتوا رسائل لبولس لكن الرسائل دي مش بين ايدينا زي ما ايه الرسالة اللي بولس اتكلم عنها كتبت إليكم في الرسالة دي برضو مش موجودة بين إيدينا فواضح إن كان في مراسلات ما بين بولس والكنيسة والكنيسة لبولس وفي برضو بعض النصوص في رسائل أخرى لبولس بتوضح إن بولس كان ما بينه وما بين المعلمين الكذبة مراسلات ايه لا مراسلات رسائل ما بينهم وبين بعض مفيش نصوص بتوضح ده في في, في لسه احنا ما قريناهاش لكن في في رسائل اخرى بولس بيوضح ان ايه هو والمعلمين الكذبه دول بيراسلوا بعض وبيكلموا بعض وكده تمام احنا بقى ما نعرفش كنيسه كورنثوس بعتوا لبولس سالوه عن ايه لكن احنا هنستشف اسئلتهم من خلال ايه اجابات بولس لهذه الاسئله فهو بيقول ايه فحسنا فحسن للرجل الا يمس امراه يعني كان الاجابه بتقول احنا رجاله عايزين نتجوز الافضل نتجوز ولا ما نتجوزش فهو كانه بيقول الافضل ان الراجل لا يمس امراه ويفضل كده ايه عايش حياه الكهنوت او حياه البتوليه ولا يمس امراه خالص ولكن لسبب الزنا يعني لو انت خايف ان انت مش هتقدر تتحكم في شهواتك وهتزني ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل الرجل ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة يعني إيه كل واحد بيتسلط على جسد الآخر يعني المقصود إن هما البعض يعني لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر يعني إيه؟ يعني أنا بدلكم إذن إن اللي عاوز يتجوز يتجوز لكن أنا ما بأمرش الناس تتزوج أو كده الأفضل إن هم ما يتزوجوش لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا مش متزوج يعني تمام لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله الواحد هكذا والآخر هكذا يعني كل واحد وطبيعته كل واحد زي ما ربنا خلقه ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا يعني إيه هو مش متزوج لأنه بيقول أنا بقول لغير المتزوجين خليكم زي كما أنا وللأرامل يعني إيه اللي زوجهم أو زوجاتهم ماتوا يعني فهم حاليا مش متزوجين ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم يعني هم مش هيقدروا يتحكموا في شهوتهم فليتزوجوا لأن التزوج أصلح من التحرق واما المتزوجون فاوصيهم لا انا بل الرب يعني المسيح هو اللي بيوصيكم بالكلام ده ان لا تفارق المراه رجلها وان فارقته فلتلبث غير متزوجه او لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امراته طبعا وان فارقته دي المقصود بيها ايه تعالوا كده نبص على الترجمات بعدوا عن بعض وما طلعوا احنا في كورنثوس الاولى كورنثوس الاولى كام كورنثوس الاولى سبعة 13 والمرأة التي لها لا لا يا ابني انت مش عارف احنا فين ايه 12 11 يا حبيبي 11 وإن فارقته فلتبث وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة طيب نبص مقارنة بقى وإن كانت قد انفصلت عنه فلتبقى غير متزوجة يعني اتطلقوا أو ما بقوش متجوزين
مش لازم يبقى- فلتبقى بغير زوج أو لتصالح وإن فارقته فلت separate. المقصود المقصود ان هم ينفصلوا يعني ما ي- ما علينا ممكن ما يكونش المقصود ممكن ما يكونش المقصود الطلاق يعني لكن هو بيقول ان فارقته فلتلبث غير متزوجه فهي قصه غير متزوجه ايه يعني بقوا متطلقين كده يعني بقى ما بقاش زو- جوزها ما علينا او لت- او لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب يعني ده كلام من عند بولس المسيح ما قالوش عليه إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة يعني إيه إن كان أخ يعني واحد مسيحي له امرأة أو زوجة غير مؤمنة يعني مسيحية وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها يعني يفضل إيه متجوزها عادي وتفضل معاه ده راجل معاه زوجة كفرة هي راضية بيه خلاص يخليهم متزوجين خلي بالك المقصود بغير مؤمنة يعني إيه يعني هي وثنية وثنية مش يهوديه إيه تنفع يهوديه تنفع برضه يهودية بس احنا بنتكلم ان اغلب هذا المجتمع كانوا مسيحيين من غير و... من م- آه، آه، و... آه، مسيحيين من خلفية وثنية فبالتالي غير مؤمنة هنا يعني وثنية المهم النص اللي بعديها والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه يعني كمان امرأة مؤمنة متزوجة بوثني وهم موافقين يقعدوا مع بعض طب هل الكنيسة بترضى بالكلام ده دلوقتي يعني هل الكنيسة ترضى ان انا مسلم هتجوز واحدة مسيحية انا في شرعي انا ده جائز لكن هم بالنسبة لهم يباركوا هذا الزواج او يوافقوا عليه ما يوافقوش هو غالبا كتأويل يعني ان الكلام ده المقصود بيه ان الدعوة المسيحية كانت جديدة فانت امنت ومراتك ما امنتش افضل معاها لو هي راضية انت امنتي وجوزك ما امنش افضلي معاه لو هو راضي ده المقصود يعني تمام لكن بالنسبة حتى لل... لل... للإسلام الإسلام ما بيرضاش إن المرأة تكون آه، في عصمة آه، رجل كافر يعني لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل وإلا فأولادكم نجسون وأما الآن فهم مقدسون عاوز أبص على النص ده في الترجمات التانية إيه موضوع أنتوا ولادكم أنجاس ولا أنتوا متقدسين في بعض الحكاية دي الحياة, الحياة بتقول ذلك لأن الزوج غير المؤمن قد تقدس في زوجته والزوجة غير المؤمنة قد تقدست في زوجها وإلا كان الأولاد في مثل هذا الزواج نجسين والحال أنهم مقدسين مقدسون طيب والعربية المشتركة برضو فالزوج غير المؤمن مش عارف ايه وإلا كان أولادكم أنجاسا اليسوعية برضو لأن الزوج غير المؤمن تقدس مش عارف ايه وإلا كان أولادكم أنجاسا ايه ما علينا في العدد 15 بيقول ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق ليس الأخ أو الأخت مستبعدا في مثل هذه الأحوال ولكن الله قد دعانا في السلام لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك وهكذا أنا آمر انا امر في جميع الكنائس هو بيتكلم على موضوع ناس آه، دخلوا المسيحيه ولسه ازواجهم او زوجاتهم غير مؤمنين طب هم ممكن يدخلوا الايمان ولا لا طب انت ما تعرفش هي هتؤمن ولا ما هتؤمنش كده يعني في العدد 18 دعي احد وهو مختون فلا يصر اغلف دعي احد في الغرله فلا يختتن ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا الله الكلام ده فيه تناقض هو بيقول ايه وصايا الله هو الختان من ضمن حفظ وصايا الله الختان اه هو المقصود ايه انت من خلفية يهودية فتفضل زي ما انت انت من خلفية وثنية غير مختون تفضل زي ما انت مفيش مشاكل يعني
هو اصلا كان بيقول كده آه الدعوة هو هو واضح ان النص ده كان ليه؟ لان كان في مسيحيين من خلفية يهودية بيقولوا انتوا يا اللي من خلفية وثنية دخلتوا من ايمان لازم تختتموا فبولس بيقول لا انت دعيت وانت في الغرلة تفضل كده وانت اللي دعيت في الختان تفضل زي ما انت كنت الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها دعيت وأنت عبد فلا يهمك بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب كذلك أيضا الحر المدعو وهو عبد للمسيح قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبس في ذلك مع الله يعني افضلوا زي ما انتم هو المقصود برضو في الكلام ده ايه ده تفسير النصوص اللي فوق ان دول دخلوا في الدعوة المسيحية واحد آمن بس ايه زوجته لسه كافرة يفضلوا مع بعض واحدة آمنت جوزها لسه كافر يفضلوا مع بعض واحد آمن وهو ايه أغلف لسه ما اتختنش يفضل زي ما هو وهكذا يعني ما تغيروش حالكم خليكم زي ما انتم كأن ما حصلش حاجة حالكم بعد الإيمان زي ما هو قبل الإيمان طيب غير المتزوجين والأرامل وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا الكلام ده بيتقال عنه إنه وحي هو بيقول بالنسبة لل- للعذارى اللي هم ما اتجوزوش خالص قبل كده أنا ما عنديش من المسيح أمر بالنسبة لهم ولكنني أعطي رأيا يعني أنا بقول إيه اللي أنا شايفه كمن رحمه الرب أن يكون أمينا في آخر ال- في آخر ال- الفقرة دي بيقول إيه وأظن بيقول ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله يعني أقول بقى رأيي ما أنا كمان يعني بالمرة ما أنا كمان عندي روح الله يعني إيه فأقول بقى يعني طيب فهو بيقول من دماغه على اساس ان هو المفروض في روح الله فبيقول من دماغه لكن هو ما سمعش من المسيح او ما عندوش من المسيح اوامر بخصوص ده فبيقول واما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن ولكنني اعطي رايا كمن رحمه الرب ان يكون امينا فاظن ان هذا حسن لسبب الضيق الحاضر انه حسن للانسان ان يكون هكذا يفضل ايه مش متجوز ما اتجوزش قبل كده يفضل زي ما هو أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة لكنك وإن تزوجت لم تخطئ وإن تزوجت العذراء لم تخطئ ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد يعني إيه يكون لهم ضيق في الجسد يعني كأن الزواج ده بيخلي إيه شهوتهم تزيد فهم بيفضلوا مرتبطين بشهوة الجسد دي لكن لو هي ما اتجوزتش قبل كده ما بتبقاش عندها شهوة أو حاجة زي كده لا واللي ما اتجوزش قبل كده ما بيبقاش عنده شهوة ولا حاجة فهو بيقول ايه ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد واما انا فاني اشفق عليكم فاقول هذا ايها الاخوه الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كان ليس لهم والذين يبكون كانهم لا يبكون والذين يفرحون كانهم لا يفرحون والذين يشترون كانهم لا يملكون اي كلام فاضي ما علينا والذين يستعملون هذا العالم كانهم لا يستعملونه لان هيئه هذا العالم تزول فاريد ان تكونوا بلا هم غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب خلي بالك دي نقطه مهمه انت مش متجوز فانت فاضل ربنا واما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امراته فهينشغل بامراته ان بين الزوجه والعذراء فرقا غير المتزوجه تهتم فيما للرب لتكون مقدسه جسدا وروحا واما المتزوجه فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها يعني دي هتنشغل بجوزها عن الله طبعا المفهوم ده غريب جدا احنا عندنا كمسلمين ان الزواج من الدين وان انت بتحفظ نفسك وبتصون نفسك من الفتنه وبتاخد على ده اجر حتى بتصل لدرجه ان ايه ان اللي بي- بيؤكل امراته وبياخد اجر وان حتى اللي بيجامع امراته وبياخد اجر لانه ايه وضعها في حلال فبياخد اجر زي اللي ايه بيضعها في حرام بياخد عليها ذنوب هذا أقوله هذا أقوله لخيركم ليس لكي ألقي عليكم وهقا يعني س- وهقا او ثقلا يعني بل لاجل اللياقه والمثابره للرب من دون ارتباك ولكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقه نحو عذرائه اذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم ان يصير فليفعل ما يريد انه لا يخطئ فليتزوجها ايا كان يعني اثنين مخطوبين او حاجه زي كده يتجوزوا يعني وما- واما من اقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على ارادته وقد عزم على هذا في قلبه ان يحفظ عذراءه فحسنا يفعل اذا من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل احسن واخد بالك اللي ما يتجوزش ده احسن المرأة مرتبط مرتبطة بالناموس ما دام رجله ما دام رجلها حيا ولكن ان مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط انا عاوز ايه ابص على النص ده احنا فين في كورنثوس الاولى 39
كام؟
7 39 سبعة
طيب أصول العباقرة تر- ترجمة الحياة إن الزوجة تظل تحت ارتباط ما دام زوجها حيا فإذا رقد زوجها تصير حرة يحق لها أن تتزوج من أي رجل تريده إنما في الرب فقط يعني يكون مسيحي يعني في ترجمة الحياة ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا فإن مات عدد حرة تتزوج من تسا- تشاء ولكن زواجا في الرب اليسوعية إن المرأة تظل مرتبطة بزوجها ما دام حيا فإن مات زوجها أصبحت حرة لها أن تتزوج من شاءت ولكن زواجا في الرب فقط الإنجيل الشريف نبص عليه آخر بصة الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا لكن إن مات زوجها تصير حرة يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط ده المقصود يعني تمام طيب فهو بيقول ايه في الاخر ولكنها اكثر غبطه ان لبثت هكذا بحسب رايي يعني هو مات تفضل هي ما تتجوزش واظن اني انا ايضا عندي روح الله طبعا كلمه واظن دي ما فيهاش نوع من انواع اليقين يعني هو مش متاكد لكن ده اكيد نوع من انواع التواضع بالنسبه لبولس يعني اسمعوا كلامي يعني آه.
كل شوية يقول وأنا حاضر بقى، وأنا حاضر طيب.
هو لازم يقول يعني
طيب نقرا الاصحاح الثامن الذبائح للاوثان ثانيه واحده طيب الاصحاح الثامن الذبائح للاوثان في العدد الاول بيقول واما من جهه ما ذبح للاوثان فنعلم ان لجميعنا علما العلم ينفخ ولكن المحبه تبني يعني ايه العلم ينفخ ده الفكر المسيحي اللي بيقول ايه ان كل ما تتعلم اكتر وكل ما ت- ت- تذاكر اكتر وكل ما تبقى عندك علم اكتر كل ما تبقى ايه متكبر اكتر لكن احنا ايه المسلمين بيقولوا ان ايه العلم ثلاثة اشبار الشبر الاول هو ايه اللي كان جاهل خالص ويا دوبك عرف فبيعتقد بقى ان هو ايه عالم علامة حبر فهامة ومقطع الدنيا وبعدين لما يبتدي ايه يتعلم اكتر بيبتدي يحس ان ايه لسه الموضوع كبير وبيبتدي ايه ي- ي- يوسع مداركه وبيحس بايه بنوع من انواع التواضع ان العلم بحر كبير فانا يا دوبك لسه بادئ فيه الشبر الثالث هو اللي ايه بيصل الى ان انا مهما اتعلمت هفضل برضو جاهل وهكذا وبيصل ل- لاعلى درجات ال- التواضع لانه ادرك يقينا ان مهما تعلم ومهما تبحر في العلم هيفضل برضو جاهل فالمفروض ان العلم العالم الحقيقي اللي فعلا بيبذل وقته وعمره في العلم بيصل الى التواضع وزي ما الله عز وجل بيقول ايه آه، انما يخشى الله من عباده العلماء طيب لكن هنا عندهم ايه العلم بينفخ بينفخ يعني بي- بيخليه متكبر ولكن المحبة تبني فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم ان ليس وثن في العالم وان ليس اله اخر الا واحدا لانه وان وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به هو في الأول بيقول إيه إن وأن ليس إله آخر إلا واحدة إيه ليه كلمة إله جت بالنكرة يعني المقصود أنه لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد فقط وده مخالف للتثليث ليه بقى لأن هم بيقولوا أن جنس الألوهية أو جوهر الألوهية أو اللاهوت دول إيه؟ اللاهوت ده هو, هو اللي موجود في الآب يبقى الآب ده من جنس الألوهية أو من جوهر الألوهية أو من اللاهوت طيب الآب ده هو ولد الابن تمام وبعدين انبثق من الاب او من الاب والابن الروح القدس لان الكاثوليك بيقولوا ان الروح القدس منبثق من الاب والابن لكن الارثوذكس بيقولوا ان الروح القدس منبثق من الاب فقط تمام طيب يبقى جنس الالوهيه كان محصور في الاب فقط لكنه لما ولد الابن فاصبح الابن الها حق من اله حق يبقى كده ايه ما بقوش واحد دول بقوا اتنين ولما الروح القدس كمان انبثق من الاب او من الاب والابن فبقى ايه يسجد له ويمجد كاله مع الاب والابن وهو ده الكلام اللي موجود ايه في قانون الايمان اللي نصه الاولاني اتحط في سنه 325 ميلاديه وبعدين الجزء الخاص بتاع الروح القدس وضع في سنه 381 في مجمع القسطنطينيه وده ايه مجمع نقيه سنه 325 هو المجمع المسكون الاول ومجمع قسطنطينيه سنه 381 ده المجمع المسكون الثاني ده اللي اتحط فيه قانون الايمان اللي هو بيقول إيه نؤمن باله واحد الاب وبعدين وبرب واحد يسوع وخلصت قانون الايمان على كده لما جه بقى سنه 381 اضافوا على قانون الايمان ده هو الجزء الباقي اللي بيقول ايه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب والابن فاكتملت العقيده الخاصه بايه بالثالوث اذا لما بولس يقول وان ليس اله اخر الا واحده هم بيؤمنوا بكده لا المفروض يكون من الألوهية من جنس الألوهية أو من جوهر الألوهية أو من اللاهوت واحد بس لكن الحقيقة إن هم إيه بحسب الاعتقاد المسيحي إن هم ثلاثة يبقى بولس ما كانش بيؤمن بالتثليث ليه؟ لأنه قال وأن ليس إله يعني لا يوجد إله حقيقي مستحق للعبادة إلا إيه؟ واحد بس الكلام ده اتقال برضو في انجيل يوحنا 17 3 لما جه قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك اللي هو الآب إنه إيه الإله الحقيقي الوحيد تمام لو بصينا بقى في ترجمات النص ده احنا فين دلوقتي احنا في تمانية في تمانية أربعة نبص على الترجمات نلاقي بيقول ايه في الحياة وأنه لا وجود إلا لإله واحد دي ترجمة مش دقيقة قوي في هنا العربية المشتركة بتقول ايه وأن لا إله إلا الله الأحد دي العربية المشتركة اليسوعية برضو بتقول وأن لا إله إلا الله الأحد الإنجيل الشريف بتقول إيه لا إله إلا الله تمام لكن المفروض ان النص لا يذكر الله او لا يذكر اسم الاله لكن النص بيتكلم بشكل عام ان ليس اله اخر الا واحده يعني الواحد ده اللي هو الاب ليس معه اله اخر هو وحده فقط مين بقى الاله ده لكن لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له ورب واحد يعني سيد واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به تمام يعني في اله في فرق ما بين الاله والرب اه الاله ده هو المعبود لكن الرب او السيد ده هو اللي بنسمع تعاليمه وبنطيعه يعني في العدد سبعة بيقول ايه ولكن ليس العلم في الجميع بل اناس بالضمير نحو الوثن الى الان ياكلون كانه مما ذبح لوثن فضميرهم اذ هو ضعيف يتنجس ولكن الطعام لا يقدمنا الى الله لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص لكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثره للضعفاء لانه ان راك احد يا من له علم متكئا في هيكل وثن افلا يتقوى ضميره اذ هو ضعيف حتى ياكل ما ذبح للاوثان فيهلك بسبب علمك إيه، الاخ الضعيف الذي مات المسيح من اجله يعني ايه يعني ناس كانوا بيروحوا عند الاوثان وكانوا بياكلوا من الذبايح وهم عارفين ان الذبايح دي باطله وكل حاجه يعني عندهم علم بس ايه اهو اكل عادي ناكل منه مفيش مشاكل ان احنا ناكل مما ذبح للاوثان الموضوع ده خطير جدا لما نيجي نفتح اعمال الرسل في الاصحاح ال15 اللي هو بيتكلم فيه عن مجمع اورشليم اللي هو اول مجمع مجمع الكنيسه في اورشليم نقرا كده العدد 15 29 نقرا من اول ايه 27 من اول 28 لانه قد راى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة يعني ده مجمع عملوه وطلعوا بقرار إيه القرار؟ أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام قال لا طب ما بولس بولس ما منعهمش ان هم ياكلوا مما ذبح للاصنام لكن هو بيقول له طب ما يمكن واحد يشوفك وايه إيه، ضعيف ما عندوش إيه، قوه ايمان فيرجع تاني يعبد الاوثان ليه يا حبيبي تعمل كده لكن المفروض لو فعلا كان في مجمع حصل في اورشليم والقرار ده كان معروف كان بولس يقول لهم ما ينفعش قطعا ناكل مما ذبح للاصنام او مما ذبح للاوثان لكن بولس ما قالش كده هو بيقول فيهلك بسبب علمك الاخ الضعيف الذي مات المسيح من اجله وهكذا اذ تخطئون الى الاخوه وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون الى المسيح لذلك ان كان طعام يعثر اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعثر اخي لكن المفروض كان بولس يقول ايه كان مفروض بولس يقول ان ده مما ذبح للاصنام او للاوثان احنا حرام علينا ناكل منه علشان الروح القدس قال لنا في المجمع واحنا لما اجتمعنا في المجمع قلنا ايه ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي ان حفظتم انفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين تمام انا هكتفي بهذا القدر النهارده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك